وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على النبي محمد وآله وتسلم تسليما كثيرا واللهم أصلح قلوبنا واهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم ازرع في قلوبنا حبك اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك اللهم اشغل قلوبنا بك لما علم الله حاجة العبد إلى شيء محسوس يفضي إليه بعواطفه جعل لنا الكعبة أعظم حاجة في شريعتنا إن اللي شرع الشرع ده مين؟ الله اللي هو جل جلاله خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو ربنا خلقك وهو سبحانه وتعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فربنا جل جلاله اللي خلقك وهو أعلم بك يعلم حاجتك أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا ربنا يعلم حاجتك لأنك تضحك وحاجتك لأنك تبكي وحاجتك لأنك تعرف وحاجتك لأنك أنت تاكل وتشرب وتنام وتنجي حاجتك للأمان وحاجتك للعطف وحاجتك للحنان وحاجتك للحب وحاجتك هو يعلم لذلك لما ربنا شرع الشرع أعطاك ما يكفيك وزيادة ربنا جل جلاله أعطاك من الشريعة ومن الشرع ما يكفيك عايز تحب حب ربنا واستمتع بحب ربنا وإذا أحبك هتكتفي بحبه لا هتدور على واحدة تحبها ولا هي تحبك لذلك اللي دور على واحدة يحبها وهي تحبه فزل لها وأذلته وتعلق بها ودفعته للمعاصي فأشرك ده نتيجة فراغ الروح من محبة الله لو كان حب ربنا جل جلاله وشبع وامتلأ بمحبة الله ما كانش التفت بقى وقعد كل يوم يقول لمراته بتحبيني قولي لي بحبك وهي تذله والطغيان بيحصل من هنا خلي بالك ان اي بشر يحس ان انت محتاج له يطغى عليك دي معلومة اي بشر ايا كان هو بس مجرد انه يعرف ان انت محتاج له ويبدا يذلك بالحاجه دي قلت لكم انا في ان في خطبه الجمعه اللي فاتت عالجنا النقطتين دول النقطه الاولانيه ان مشكله اللي طرأت في في- من 25 يناير 2011 لحد النهارده ظهرت اخلاقيات ما كانتش موجوده في ال- في الناس اخلاقيات عجيبه جدا منها حب اذلال البشر ومش بنقول ده على مستوى الحكام او الظلم او غيرهم لا ده احنا بنقول على مستوى اللي بيبيع انبوبه البوتاجاز اللي بيبيع انبوبه البوتاجاز ايه عايز يذلك قبل ما يديك الانبوبه اقف في الطابور لا مش دلوقتي عندي كمان ساعه رغم ان هو محتاج لك عشان ياخد الفلوس هقول لك بقى هات سباك يصلح لك حاجه في البيت كده برضه لازم يطلع عينك إيه إيه رايح تشتري من البقال حاجه قاعد وهو حاطط رجل على رجل هخلص كوبايه الشاي وبعدين اقوم اجيب لك اللي انت عايزه. في ايه يا جماعه؟ هي دي آفة نشأت نتيجة ال 40 50 سنة اللي فاتوا ال 60 سنة اللي الناس اتذلوا فيهم كفاية بدأوا يطلعوا الذل ده على بعضهم كل اللي تجيله فرصة انه يذلك ما يفوتهاش ما يفوتهاش حتى مراتك حتى امك حتى حماتك كله عايز كده عايز يذل انفاس اهلك الكل عايز كده قلنا الافه دي ظهرت والافه الثانيه الافتين اللي اتكلمنا عنهم الافه الثانيه الطمع ظهرت افه الطمع الكل طمعان ابتداء من طمعان يطلع له بقرشين من السبعين مليار لحد طمعان انه يركب الكل طمعان الكل طمعان طمع الطمع زاد الطمع وزاد ال- الذل والاذلال وعباد الله المتقين مشغولون عن هذا وذاك بالله لا لنا دعوة باللي بيذل ولا اللي بيتذل احنا أذل خلق الله لله فلا نبحث عن مزيد من الذل احنا اصلا اللهم اجعلنا اذل خلقك لك واعز خلقك بك اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك واغنى خلقك بك في الاصل انك انت ذليت لله لدرجه ان ما عادش في قلبك ذرة ذل تقدر تطلعها لحد تاني اما يجي حد يذلك تلاقي نفسك بتتجنن ليه ما ما فيش عندي أما أما هجيب لك منين خلص بحت انتهينا فالشاهد هنا ايه ان الشرك بقى جه في قلوب الناس نتيجة البحث عن مجسم عن شيء ملموس محسوس يبذل إليه عواطفهم فاللي بقى أشرك بوحدة بيعبد وحدة واللي أشرك بالفلوس بيعبد الفلوس واللي أشرك بنفسه بيعبد نفسه شايف نفسه آه، شيخ كبير ومعلم وريس وشايف نفسه كده وبيعبد نفسه بيعبد نفسه بيعبد جماله وحلاوته بيعبد جسمه وقوته بيعبد آه، آه، لفظه و- و- و- بيعبد نفسه بيعبد إل- أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو بيعبد نفسه وهكذا زي ما قلنا لكم كتير ان احيانا بعض الناس يجي في مقتبل حياته ويرسم لنفسه صوره كبيره ان هو نفسه يبقى مثلا شيخ كبير راح شاف كتب ولا شاف الشرايط بتاع فلان ولا شاف تلفزيون فلان وفلان فبدا يبقى يقول اه انا نفسي بقى يبقى لي ايه كتب كده مكتوب عليها عليها اسمي بميه الذهب وعايز اظهر في التلفزيون والاخوه يجروا ورايا ويبوسوا ايدي و و و رسم لنفسه صوره وهو لابس آه، العبايه المدهبه والبتاع ال- ها ورسم لنفسه صوره وبدأ يعبد الصورة دي إن هو إذا راح يحج هو بيحج لأن الصورة دي لازم يبقى حج بيحفظ قرآن لأن الصورة دي لازم يبقى حافظ قرآن بي بي بيتعلم علم عشان الصورة دي لازم يبقى على علم حاطط قلم في جيبه لأن الصورة فيها الصورة فيها قلم فبدأ يحج مش لله للصورة يصلي مش لله للصورة يتعلم للصورة فبقت الصورة هي إلهه هو معبوده ممكن بقى يظلم عشان الصورة ويقتل عشان الصورة وهكذا هو بكل حاجة هو عنده صورة بيعبدها فعايز ي- يكونها فكل ما يوصله إليها ممكن يدوس كرامته ودينه وكل حاجة في سبيل الوصول إلى هذه الصورة حطم صنمك هو ده المطلب انت عامل صنم لنفسك بتعبده حطم صنمك وما يبقاش عندك امل الا شيء واحد الله ماذا تريد الله وايه كمان بس عمال احفظكم فيها بقالي اربع سنين ومش عايزين تحفظوها يا عبد الله وما تقعدش هنا تاني انت مكانك هنا ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يطلع الله على قلبك فيرى فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو هو ده هو ده التوحيد إن ربنا يشوف قلبك يلاقي في قلبك ماذا تريد؟ الله وايه كمان بس هي دي اللي قلبه بقى تعلق بغير الله هو ده الشرك اللي احنا بنقول عليه مشكلة الشرك ان هو مش شايف ربنا ومش حاسس بربنا وده الكلام اللي انا قلته كتير ان في فرق بين انك تعلم وبين انك تحس عايزك وانت بتتكلم تبقى حاسس ان ربنا شايفك ان ربنا سمعك وانت بتتكلم كده صوتك ده حاسس ان ربنا سمعك شوف لما تكون بتتكلم في التليفون ومراتك سمعاك بتحاسب على الكلام وامك سمعاك وابوك تحاسب على الكلام وحد سمعك ها طب ربنا سمعك انا عايزك توصل لدرجه حاسس لدرجه حاسس الاحساس ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى إحساسك إنه معاك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليه عتيد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أقرب إليك من حبل الوريد مش حاسس مش شايف يبدأ يدور على حاجة محسوسة يحسها عشان كده تلاقي الناس بتجري على مقام الشيخ فلان مثلا ليه حاجة محسوسة أو الشيخ فلان نفسه حاجة محسوسة موجودة فيشركه مع الله ويقول لك لا أنا ما بعبدوش ده مش ربنا ده ده بس هيوصلني لربنا وهو ده عين الشرك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هو هو اللي ربنا سماه شرك يقول لي ده مش شرك قال ربنا سماه شرك ربنا جل جلاله سماه كده فده سر الشرك حد يقدر يرفع ايده ويقول لي فهم ايه سر الشرك دلوقتي واحد بس ايه سر الشرك يا محمد
أصل شايف إن الواحد
كلمة واحدة الفراغ الروحي ده سر الشرك إنسان فاضي ما عرفش يشبع بحب ربنا فدور على حب تاني فأشرك مع الله ما عرفش يشبع بالخوف من ربنا فخاف من حد تاني ما شبعش الرجاء في وجه الله فرجع حد تاني ما شبعش توكل على الله فتوكل على حد تاني صرف ما يحبه الله ويرضاه لغير الله هو ده الشرك تعال نشوف الشيخ بقى عليه رحمة الله بيقول ايه الحجاب السادس حجاب الشرك وهذا أعظم الحجب وأغلظها وأكسفها وقطعه وازالته تكون بتجريد التوحيد تجريد التوحيد يبقى ازاي يا اخي ابو نضاره ان يطلع الله على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والاخره الا هو هو ده التوحيد ببساطه انما المعنى الاصلي الحقيقي للشرك هو تعلق القلب بغير الله سواء في العبادة أو في المحبة سواء في المعاني القلبية أو في الأعمال الظاهرة والشرك بغيض إلى الله فليس ثمة شيء أبغض إلى الله من الشرك والمشركين الله لا يحب الشرك ولا يحب المشركين والشرك أنواع ومن أخطر أنواع الشرك الشرك الخفي الشرك الخفي اللي انت بتبقى بتشرك وانت ما تعرفش الآية دي من زمان وهي من زمان قوي يعني من زمان زمان ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون المشكلة الكبيرة قوي انك تبقى مشرك ودي يمكن اللي كنت بحضرها للجمعة الجاية ان شاء الله ان هل ممكن واحد يبقى على الباطل وهو يظن بيقين انه على الحق وارد وارد ان واحد يبقى على الباطل واضح ان هو كده مع الباطل في ناحيه والحق في الناحيه التانيه هو لوحده كده ومتاكد انه على الحق على يقين انه على حق وارد لا مش وارد موجود بس هو بيضحك عليك لكن جواه يا اما ان هو يكون عارف انه على الباطل بس ده هوى وشهوه يا اما على الاقل شاكك شاكك لكن طمأنينة القلب بيقين ورسوخ اليقين في القلب لا يكون إلا مع الحق لا يكون أبدا إلا مع الحق أهل الحق هو إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال الاسم ما حاك في صدرك البر ما اطمأن إليه القلب والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس عشان كده قلنا المرة اللي فاتت إن مشكلة المعاصي والذنوب عموما والأخطاء السرية إن دايما اللي عنده ذنوب ومعاصي وعنده أخطاء دايما تلاقي عنده أسرار مش قلنا كده المرة اللي فاتت فتش تليفون مراتك وخلي مراتك تفتش تليفونك ما عندكش أسرار لكن لو عندك أسرار يبقى فيه يبقى فيه غلط يبقى فيه غلط اللي ما عندوش غلط ما عندوش أسرار خلاص مفيش حاجة سر عشان كده اللي تلاقي له في حاجات في الظاهر وورا الظاهر ده فيه أسرار يقول لك بس أصل أنت ما أنتش عارف ال... في حاجات تانية الأسرار دي هي الغلط هي الغلط فالشاهد هنا إيه المشركين بيجوا يوم القيامة ربنا يقول لهم أين شركاؤكم فين الشركاء اللي انتوا كنتوا بتعبدوهم من دوني قالوا والله ربنا ما كنا مشركين بيقسموا بالله قدام ربنا احنا ما اشركنا ربنا بيقول انظر قولوا معايا كيف كذبوا ده كذابين ما تقوليش اهو بيحلفوا انهم ما كانوش مشركين يبقى هم كانوا مشركين وهم متاكدين انهم مش مشركين لا ده كذابين وصلت فاضل لكم 100 سنه وتفهموا هو بيشرك ومش عارف انه مشرك لا هو عارف انه مشرك او على الاقل شاكك ان اللي هو فيه ده شرك حتى وهو بيحلف يقول والله العظيم ده ما شرك هو عارف ان ده شرك عشان كده ربنا قال انظر ايه كيف كذبوا على انفسهم مش بيكذبوا عليا بيكذبوا على نفسهم انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فلذلك دايما شوف قلبك اذا كان في حرج في صدرك يبقى انت مش على الحق والحرج ده يا جماعه ممكن يحصل من الجهل احيانا تلاقي بعض الناس يقول استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك فقول له وأي قلب يستفتى هو أي قلب يستفتى لا مش أي قلب يستفتى إنما يستفتى القلب الطاهر السليم فلو كان قلبك سليم طاهر استفتي قلبك قول لي انا قلبي طاهر سليم ده اكبر دليل انه مش طاهر ولا سليم لان اللي قلبه طاهر وسليم ما يقولش ما يقولش انا قلبي طاهر سليم الولي يقول لك يا ابني ده انا مذنب ده انا ذنوبي اكتر منك ربنا يتوب عليا وعليك ادعي لي لما تقول له ادعي لي يقول لك ادعي لي انت انا محتاج اللي يدعي لي لكن لو لقيت حد يقول لك ان شاء الله ندعي لك اصل انا عارف انا دعائي على طول تعرف ان اولياء الله مش كده عمره ما يدعي كده جاء رجل الى الامام احمد فدق الباب وقال ان امي مريضه وامرتني ان اتيك لتدعو لها فغضب الامام احمد غضبا شديدا حتى ظهر الغضب في وجهه قال ومن انا ومن انا حتى ادعو للناس والله اني احتاج لمن يدعو لي وانصرف عنه ده له ظهره دخل فغضب الرجل وبكى وقال وماذا صنعت حتى يصيح في احمد ماذا صنعت حتى يصيح في ابو عبد الله برضه بقول لك ان ممكن تحصل معاك دي احيانا انك تيجي للشيخ تقول له مش عارف ايه يقوم يهيص فيك كده و... و... وانت تقول له ماله ده منفرين انا عملت لك حاجه طب والله ما انا سامعك بعد كده مش عارف اعلق عليها ازاي بس عديها بقى وخلاص المهم الامام احمد م- دخل وبكى الرجل فخرجت من خلفه أمه للإمام أحمد خدامة بتاع البيت الشغالة فقالت له لا تحزن والله لقد تركت الإمام يدعو لها قالت له ده هو قال لك كده بس ده هو جوه بيدعي لها أنا سمعته بيدعي لها والله اللهم اشفي كل مريض مسلم يا رب عشان كده من اللطائف اللي هيستفيدها بتوع درس الظهر بس جاء رجل إلى ابن عمر فقال له ادع لي قال لا غفر الله لك بعض المشايخ انا في مجلس مشايخ كبار فقال طلب الدعاء ده من المشايخ غلط ده ابن عمر قال له لا غفر الله لك لا هو ما قالوش لا غفر الله لك ودي فايدة علامات الترقيم لو حد مننا يفهم في موضوع اللغة العربية ان مش قال له لا غفر الله لك قال له لا فصله غفر الله لك لا مش هدعي لك غفر الله لك واضح فمسألة بقى ايه انك انت فعلا كل ما تشوف حد ادعي لي ادعي لنا آه دي من سنن اليهود ادعوا لا لما قالوا لسيدنا موسى ايه ادعو لنا ربك بما عهد عندك بلاش كلمة ادعي لي كتير بقت كتيرة قوي في عرف الإخوة ادعي لي ادعي لي ادعي لي ادعي لي ادعي لي ادعي لي ادعي لي وإذا سألك عبادي عني مش فقل لهم مش من السنة ما كانوش بيجوا إن النبي يقولوا ادعي لنا مش من السنة الكلمة دي نرجع للشرك عالج الله الشرك في قلوب هؤلاء المخلوقين فأعلمهم أنه جل جلاله قريب منهم سميع لهم بصير بهم عليم بحالهم رقيب عليهم وأنهم لا يحتاجون إلى جعل واسطة بينه وبينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يبقى هي كده وجعل لنا الكعبة بيت ربي اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة أدم علينا نعمة الحج والعمرة تابع لنا بين الحج والعمرة يسر لنا الحج والعمرة ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة تقبل منا الحج والعمرة ربنا عمل لك الكعبة بيت الله والكعبة لها باب لما تقف عنده يبقى واقف فين على باب بيت الله واقف على باب البيت بيت ربنا بيت مبني من الحجر ونسب إلى الرب فصار مغناطيس أفئدة الرجال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يبقى ربنا جل جلاله قال لك لما تحب تلاقي حاجة مجسمة عايز تلمسها بإيدك وتشوفها بعينك وتخبط دماغك فيها الكعبة اهي الكعبة اهي هناك طلع عواطفك جيت لك يا رب لحد بيتك يا رب انا واقف على باب بيتك يا رب انا واقف تحت الباب الجنة اللي هي معنا ربنا جعل لك منها حتة اللي هي الحجر الأسود لما تحط إيدك عليه يبقى حطيت إيدك على الجنة لما تقبلها يبقى قبلت الجنة لما تشمها يبقى شميت الجنة كل ده ربنا جعله علشان تبذل لشيء محسوس ما تعملكش صنم بقى ما تدورش على حاجة تانية محسوس اهو لا تشرك التزم وقلنا برضو بعض الناس ما بيرضيش ده ما بيشبعوش ده عنده نهم عاطفي ساعتها بيشرك واحنا لازم نبقى منضبطين عندنا في اصول الفقه الدعوي لا تسبق حماستك حماسة شيخك انت متحمس للدين بس المفروض حماستك ما تسبقش حماسة الشيخ كن كالقاطرة مهما اشتدت قوة الوقود لا تخرج عن القضبان واضح؟ ما هو اديتك مثال محسوس اهو خليك زي الايه الجرار بتاع القطر مهما كانت السرعة عالية بس ماشي على القضيب القضبان دي اللي هي المنهج مهما اشتدت حماستك برضه على المنهج ما تخرجش يمين ولا شمال على المنهج تعالوا نشوف الشيخ قال ايه في موضوع الشرك الشرك خفي قال وذلك لعدم معرفة العبد به وقد يظن في نفسه الصلاح والتقى والهدى وإن وأنه إنما يعبد الله وحده وأنه إنما يتقرب إليه بالطاعات ويتحبب إليه بالنوافل ولا يعلم أنه يشرك به من حيث لا يدري وقد تبدو لك خطورة هذا النوع من أنواع الشرك إذا تدبرت قول الله تعالى في كتابه العزيز ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فجاهد أخي في تجريد التوحيد سل الله العافية من الشرك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه سل الله العافية من الشرك واستعذ بالله منها وقل في كل وقت اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وهنا يزول الحجاب مع الاستعانة والإخلاص وصدق اللجئ إلى الله حجاب الشرك معناه أن يتعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى مجرد تعلق القلب بغير الله شرك وما هو المعنى من وراء هذه الكلمات القليلة المجملة إن هذه المسألة رغم أهميتها الكبرى تحتاج إلى كبير بسط وطويل طرح وإسهاب ليس هذا محله ولن يكفي لشرحها مجرد التعرض لها في سطور قليلة فلتراجع في مواضعها وإن كنا ننوه إليها في كلمات قليلة فنقول إن مجرد تعلق قلبك بولدك أو بمالك من أي نوع كان أو بدابتك السيارة أو في مركز اجتماع معين أن يتعلق قلبك بشخص تحبه وتعظمه وتطيعه أكثر مما تطيع الله بأكثر مما تطيع الله وفي معصية الله أو أن تقدم أوامره مخالفة لأمر الله هذا لعمر الله معنى أن يتعلق به قلبك قال الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو قال ما كنا نعبدهم يا رسول الله فقال له عدي بن حاتم كان نصراني وقال للرسول ما كنا نعبدهم احنا ما بنعبدش احبارنا ورهباننا قال أليس قد أحلوا لكم ما حرم الله وحرموا عليكم ما أحله الله قال نعم قال فتلك عبادتهم يبقى أنت لو مري ماشي ورا شيخ أعمى أنت مغمض عينيك واللي يقول عليه حلال حلال وحرام حرام يبقى بتعبده إما تمشي ورا الشيخ يقول لك حلال إيه دليلك قال الله قال رسول الله يعني لما كنا بنتكلم المره اللي فاتت عن الاسبال وجه كذا واحد انا سالت مش عارف مين وقال لي ايه انا بقول لك قال رسول الله خلي الشيخ اللي بيقول لك الاسبال حلال يقول لك قال رسول الله اقول لك قال رسول الله ما تحت الكعبين من الازار ففي النار ده غير حديث من اسبل رداءه كبرا اللي هو بتاع سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي الا ان اتعاهد منه ذلك قال يا ابا بكر انك لا تفعله كبرا انت بتقول اهو يبقى شرط ان اللي يسبل ازاره كبر اقول لك لا في حديث ثاني بيقول ملوش علاقه بالكبر بقى بيقول ما تحت الكعبين من الازار ففي النار ده ملوش علاقه بالكبر يبقى اللي يسبل ازاره يعني بنطلونه طويل نازل لحد رجله من تحت او جلبيته طويله او عبايته طويله او جبته طويله اللي لحد تحت دي في جهنم مش انا اللي بقول ده اللي قال احسن تروح تقول له محمد حسين بيقول يا ابن النبي اللي قال مش انا صلى الله عليه وسلم اللي يعملها كبر يبقى خيلاء يبقى ده اعظم ذنبه اعظم لكن كده كده هي ذنب يقول لك لا طيب دليلك ايه نفس الشيء قلنا برضو اول حاجه احنا عالجناها من ال 16 نقطه الورقه اللي معاك اول حاجه اللحيه قلنا اللحيه فرض يقول لك لا مش فرض طب انا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى ما تنطق يا عم بالصلاه على النبي قافل بقك قوي كده ليه افتح بقك الرسول يقول اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى الثلاث روايات في البخاري يجيب لنا حديث بيقول احلقوا اللحى وانا معاه يجيب لنا حديث بس يقول راى حليق فقال له يجوز لا باس افعل ما شئت يجي حديث واحنا مستعدين يبقى زي ما قلت كده لما تمشي ورا اي حد في الدنيا واي شيخ كلمة بنقولها فعلا من 35 سنة والله قلت لكم من سبيل الطرفة بقى إن أبويا كان دايما يقول لي هو ما حدش عنده جزمة غيرك لما كنت أقول إيه إن أي كلمة تجيلك مني تخالف قال الله وقال الرسول في جزمتك وارميها بجزمتك بالجزم قال لك سفيان الثوري قال كلمة أبدع من دي قال إيه قال إذا أتاك من قولي ما يخالف قولا لرسول الله فبل عليه أي كلام يخالف قال الله وقال الرسول بل عليه ما لوش لازمة عندنا الشرط الدليل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقول لك بقى في حاجات انت مش فاهمها آه، الشرع كله بنفهمه مفيش حاجه اسمها مش فاهم آه، فلا يتعلق قلبك بشخص نكتفي على هذا المقدار ونؤجل الحيار السابع الى اللقاء القادم ونشوف الاسئله بتاعتكم النهارده فيها وتوبوا إلى الله